السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زلنا مع موسم العشر نستعد بين يدي اليوم المشهود يوم عرفه نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام المباركات ويوفقنا وإياكم فيها لجميل الطاعات تكلمنا عن كيف لا نشتاق إلى الحج وتكلمنا عن الأعمال والمشاهد الإيمانية التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان من باب الإحسان في علاقته مع الرحمن في زيارته للبيت العتيق في زيارته للحج والعمره تكلمنا وقد وصلنا عند الميقات الميقات عند الميقات يجد الانسان نفسه كانه يقول طال شوقي اليك كانه يقول طال شوقي اليك فعجل قدومي عليك بيقول خلاص بقى أنا مش قادر فداخل الميقات وخلاص حان اللقاء بدأنا والتهيئة وطبعا كما قلت لكم سابقا لابد أن تتبع التهيئة التهنئة ومن الإحرام إلى الإجلال والإكرام فمن وفق لهذا المعنى أجل الله سبحانه وتعالى قدره وعظم أمره وأكرم حاله الظاهر والباطن فما مع يعني نتكلم ونستمر في الكلام عن إعلان الشوق الإنسان يعلن في هذه العشر الشوق والله سبحانه وتعالى يرى منك الشوق يرى منك عجلت إليك ربي وعجلت إليك ربي إذا اطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك يجد هذا آه الأمر هذا الشوق لأن الذي حرك موسى هو الشوق فالأمر ده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم فيجي عند الميقات تيجي مرحلة التهيؤ إيه مرحلة التهيؤ يمنع عليك ما كان حلالا لك خلاص في حاجات كانت حلال ليك انت عند الميقات بتلبس الإحرام ولبس الإحرام ده إزار ورداء قطعتين ده بالنسبة للرجال فخلاص اللي كان متاح ليك بيتمنع وبتشترك النساء مع الرجال تشترك النساء مع الرجال في محظورات الإحرام فالميقات هو البعد الذي يجتمع فيه والمكان الذي العبادة التي فيها جمال الزمان والمكان جمال الزمان والمكان شوفوا أن الله سبحانه وتعالى يختار ليك المكان ده عشان تبدأ تعلن عن نيتك تقول لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة عن أمي لبيك الله عن حج عن فلان فتبدأ تعلن هنا خلاص الميقات هو الموقع اللي بتبدأ منه الشعائر عمليا واللي بيتجاوز يتجاوز الإحرام يتجاوز الميقات بدون إحرام عليه دم الأمر ما فيهوش هزار يعني عليه دم يعني هتذبح يعني لابد أن تقدم كفارة لهذا الأمر سبحان الله في الميقات هتدخل فيما لن تغادره حتى تنتهي من المناسك هتدخل في جو كده خلاص انتهت ولذلك الميقات هو كما أنت تظبط وتهيئ جسدك لابد أن يعني تضبط قلبك قلبك برضه ان هو يظبط والتوقيت بتاعه يجي خلاص حان الآن موعد والنبي صلى الله عليه وسلم حدد خمسة مواضع للميقات النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي جاي لمكة من غير مكة حدد له مواضع ايه هي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجحفة لأهل الشام ومصر طيب أهل الشام ومصر هم كانوا أسلموا يا رسول الله لم يسلموا بعد ولكن كان صلى الله عليه وسلم يشير علينا ويشير إلينا ونحن في أصلاب آبائنا يقول اللي هيجي من مصر ده الميقات بتاعه ده المكان بتاعه اللي هيجي من أهل اليمن والهند يبقى ميقاته يلملم اللي هيجي من الحجاز ونجد يبقى قرن, قرن المنازل اللي هيجي من ناحية العراق يبقى ذات عرق اللي هيجي من أهل المدينة ذو الحليفة سبحان الله فالنبي في الميقات تستحضر أنه, أنه كان يقول إنكم ستأتون يا أدي الوصلة اللي بينك وبين النبي أدي الرأفة من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يشير كأنه يشير عليك كما شار الخليل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك نحن الأمة التي أتت بعد ذلك الميقات هو لحظة الانضباط لأنك بتدخل في خطة بعد كده ضوابط ضوابط في اللبس ضوابط في العلاقات فلا رفث ضوابط حتى في الجسد في محظورات في الجسد موضوع الطيب وموضوع انك مثلا تاخذ من شعرك خلاص انت دخلت في خطه خطه البناء خطه الرفعه الميقات بيخليك تتحول وبيخليك بدل ما كنت انت يعني لا قيمه لك صار لك وزن بسبب انك التحمت مع اخوانك عارفين السيل السيل السيل قوته في اجتماع القطرات فانت قطره في المحيط فلما بتيجي عند الميقات وتبدا تعلن فتتشابه مع اخوانك فيبدا يبقى ليك قوه هذه القوه من قوه السيل اللي حواليك من اهل الايمان والاهل العرفان في ارض الميقات بتنزع الاقنعه خلاص بقى انزع كل قناع يميزك عن غيرك لحد هيعرف الوزير من الغفير ولا الرجل الغني من الفقير محدش هيعرف حد سبحان الله قناع تزيل بقى الأقنعة اللي كل يوم بنلبسها دي كل يوم بنلبس قناع قناع الأخ قناع الأخت قناع الشيخ قناع الشيخة قناع مش عارف ايه انزع عنك كل قناع كنت ترتديه في حياتك اليوميه في ناس لابسة قناع الذئب اللي بيرمز للوحشية والطغيان اخلعوا بقى خلاص في واحد قناع الفقر الذي يرمز للمكر اخلع القناع ده بقى خلاص قناع الطاووس اخلعه قناع الثعلب اخلعه الخديعة قناع الذل والخ... كل الأقنعة ديت يلا اخلعها ليه؟ لأنك أنت النهاردة في لحظة لها ما بعدها هذه اللحظة لها ما بعدها وبعد كده بقى نيجي للمتعة ايه المتعة دي بقى انت لبست الاحرام اه ونويت وصرخت واعلنت بالنية ليه انا اعلن بالنية يقول لك انت ليه تعلن بالنية ما النية في قلبك والله مطلع عليها لا يا جماعة الكل بقى شبه بعضه فلن يكن هناك مراعاة رأي مين يعني كله دلوقتي زي بعض فانت مش هترأي حد حينئذ لما انتفت الرؤيا فأعلنها هذا موطن هذا الموطن وهذه العبادة تنفي عنك إن شاء الله الرياء وتنفي عنك الشرك وتساعدك في هذا كثيرا وتبدأ بقى هنا الكعبة البيت الحرام لكن بعد وانت رايح الكعبة تعمل ايه بقى نشيد القدوم في نشيد انت مشغول بيه نشيد التلبية يا على التلبية أرجو إن إحنا ما نطولش فيها عشان ما نضيعش الوقت ونلحق نوصل قبل ما العشر ينتهوا نتكلم على عرفة وما بعد عرفة ومزدلفة التي يزدلف القلب فيها التلبية الصرخة التي بدت يوما أنها لن تفعل أي شيء إلا أنها ربما تجد صداها يعني ربما تحصل الصدى بس كان سيدنا إبراهيم وهو بيأذن في الناس لكن إيه اللي حصل وجدت لاحقا مئات الملايين من الردود وهو بيقول لهم سيدنا إبراهيم إن الله بنى لكم بيتا فحجوه وهم كلهم بيقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك الله لبيك الله كأنك تتكلم مع الله سبحانه وتعالى مشاهد بقى مشاهد ومعاني إيمانية سبحان بمجرد التلبية ينهمر المطر على روحك بعد طول انحباس تنمو في قلبك وتنمو في روحك البذور التي ألقاها إبراهيم صدى الذي أطلقه إبراهيم تلاقيه بقى بدأ ينمو في هذا الوادي الغير ذي زرع في قلبك وتبدأ بقى النمو يبدأ قلبك ده يشعر بالأمن يشعر بالسكينة يشعر بالنور تلاقي بقى في وضع تاني خالص خالص خالص والناس مشغولة بالتلبية والكل بيلبي التلبية ديت يستحضر الإنسان فيها الدعاء ليه؟ لأن التلبية ديت يعني لبى فلان بالمكان يعني أقام فيه فأنت بتقول لبيك اللهم لبيك كأنك بتقول له إيه يا رب أقمني على طاعتك فبتستحضر الدعاء يا رب أنا ضايع يا رب أنا مستمتع سبحان الله لن أذكر كم مرة وفقت زيارة البيت ولكن لا أعلم ولم أرى إنسانا قط كان في الحج أو في العمرة كئيبا لا يريد أن يتم ما شفتش أنا حد مقبل على العبادة دي متضايق يعني ممكن تلاقي واحد صايم متضايق واحد هو بيطلع الزك... الزكاة كده تلاقيه برضه لكن العبادة دي سبحان الله وتلاقي الناس كده طالعة كده من المسجد مثلا في أبيار علي ولا حاجة تلاقي إيه الجمال ده الناس كلها مبسوطة والابتسامة تعلو الوجه في سعادة رهيبة ف ولذلك يقولوا ايه اللهم اقمني على طاعتك لبيك اللهم لبيك يا رب خليني على في المكان ده خليني ولذلك النبي اذا سجد كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك طب يا ترى ماذا وجد النبي في سجوده من لذائذ ومتع حتى يسال الله ان يثبت ما وجد يقول يا رب ثبت بقى ديني على الكلام ده شاف ايه النبي في قلبه ايه اللي حصل ايه المعاني التي يعني ايه النعيم الذي هجم على قلبه بلا استئذان فاستقر فيه فدعا الرحمن بهذا الكلام فوانت بتقول لبيك بتستحضر هذا الامر بتستحضر الاشفاق والوجل بتستحضر الموكب الرهيب موكب العبوديه انت يا مسكين انت واحد من ملايين من مليارات المخلوقات يقول النبي شوفوا مشاركة الكائنات ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله لبى إيه؟ عن يمينه وشماله الله أكبر كل اللي على اليمين كل اللي على الشمال آه الله أكبر الله أكبر من حجر أو شجر أو مدر حتى يعني حتة حجارة كده من طين كله شجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا أي شرقا وغربا بالله عليكم تحس بإيه وأنت قاعد تقول لبيك اللهم لبيك والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم علوا الصوت مش النبي صلى الله عليه وسلم ده سيدنا جبريل نزل من السماء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عشان يحرك الصحابة أعلى وأعلى يقول لهم لا لا لا محمد خليهم يرفعوا الصوت خليهم يعلوا مش عاوزينهم يقفوا كده مش عاوزين الصوت يبقى ايه يبقى هادي سبحان الله ايه ده بقى ايه اللي في التلبية عشان يحصل فيهم كده الواحد عما يستحضر المعاني ديت لا لازم يدرك ان التلبية دي مليئة بالاسرار ان امين السماء ينزل على امين الارض يقول له حركهم خلي الصوت يعلى سبحان الله مشهد وانت في ال... بتست... وانت قاعد لبيك احنا لسه ما دخلناش الكعبه احنا لسه ما رحناش لسه لسه ما دخلناش اصلا حدود الحرم ده احنا عدينا من الميقات بس الميقات ده خلاص شهادتك طلعت الشهاده بتاعتك طلعت هو الفرق كله يعني ايه مساله وقت فبتحس سبحان الله ان قلبك خلاص بدا في مرحله الايه الولاده خلاص هيبدا يخرج بقى مشهد البشرى بالجنه ما اهل مهل قط إلا بشر ولا كبر مكبر قط إلا بشر يعني ما فيش حد بيهل بالتلبية يعني بيعلي صوته بيها إلا بشر قالوا يا رسول الله بالجنة قال نعم صلى الله عليه وسلم وفي فيض القدير صاحبه يقول تبشره الملائكة والكاتبان أو الكاتبان الاثنين بيبشروه بيبشروه بالجنة يعني عايز استشعر كده أنت راكب الأتوبيس وماشي كده وراكب العربية تقول لبيك اللهم لبيك وتلاقي الملائكة الملكان الكاتبان اللي بيكتب الحسنات والسيئات الاتنين بيبشروك بالجنة يا الله أكبر الله أكبر و... وانت بتقول لبيك اللهم لبيك تستحضر قوة النداء وقوة المعنى وقوة الحال فنادى في الظلمات صح لم يقل فناجى ليه علي صوتك انت بقى عندك قوة الصراخ بالتلبية وبعدين ما بتقولوش لبيت لك يا رب أو أنا الملبي لا لبيك حرف الإحسان الثابت الممتع ده سبحان الله التلبية التلبية دي يقول لك لب الشيء لب الشيء يعني خلاصة الشيء اللب ده الخلاصة العمق عشان كده التلبية هو الصوت الخارج من الأعماق أعماق لبك وقلنا لب بالمكان أي أقام فيه فكأنك تقول أنا قادم حيث مقر إقامتي يا رب أنا مسافر إلى حيث وطني الأصلي المعنى ده لازم تاخد بالك منه عشان كده جابر يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم استوى على دابته أهل بالتربية أم التلبية يعني أهل بالتلبية أي صرخ عارفين كده أهل الطفل صارخة أول ما الطفل يجي في الحياة ويتولد أهل رفع صوته صارخة صح؟ ليه؟ لأنه استهل صارخا ممسكا ممسكا بحبل الحياة فالولد صرخ أول ما طلع ترك الحبل السري بقى وأمسك حبل الله الممدود بنعمة الحياة ففاء فلبيك أهل بالتلبية صرخة إعلان الحياة الطفل بيستهل صارخا لا إرادية لكن أنت كملبي بتستهل صارخا إراديا أنت عارف التلبية بتأتي بك من فجك العميق ومن بعدك السحيق بتجيبك التلبية عشان كده التلبية الإنسان عما يعيش بقى مع التلبية يدرك لا ده التلبية ديت معنى تاني خالص خالص عشان كده أنت أسوة بمن سبقك فكن على خطاهم كن على خطاهم من هم سيدنا يونس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا شفت يونس كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلبة عليه جبة له من صوف يهل نهارا بهذه الثنية ملبية وشاف سيدنا موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار صوت عالي إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي في صحيح مسلم هذا الحديث فأنت أسوة بمن سبقك قاعدة ما تقول لبيك اللهم لبيك أنت بتقلد مين؟ أنا بقلد مين؟ أنا ماشي ورا يونس كأني أسمع موسى الله أكبر ولذلك قال النبي أفضل الحج العج والسج العج أي رفع الصوت بالتلبية والسج اللي هو إراقة الدماء فاحنا بن بنقول لبيك بنعاهد ربنا على خمس حاجات على محبة الله سبحانه وتعالى لأن ده اللب الحب اللب ده هو القلب الخلاصة فكيف فبتقول له يا رب دي محبتنا ليك فكيف بمحبتك لنا أما تقول له بتعاهد ربنا على الإجابة يعني بتقول له يا رب لبيك اللهم لبيك أنا سأجيب وأكون مستجيب واستجابة بعد استجابة أنا مش هقف فإجابة بعد إجابة بتعاهد ربنا على الإخلاص لأن لب الشيء إخلاص فبتقول له إخلاصي ليك يا رب خلاصتي ليك يا رب التلبية فيها القرب فبتعاهد ربنا على القرب طلب القرب قربا منك وفيها الإقامة الإقامة على الطاعة فشوفوا بقى الإنسان عما بيستحضر المعاني دي بيروح فين بقى كل ده وحضرتك لسه ما دخلتش الكعبة طيب أنا لو دخلت الكعبة هدني ألبي لا تنقطع التلبية أول ما تدخل الكعبة وتبدأ في العيه في عملية الإيه في الع... في الع... في العمرة أو تستلم الحجر الأسود ليه إن شاء الله هو أنت كنت بتلبي ليه لماذا توقفت عن التلبية عند البيت مع أن التلبية ما كانت للبيت أو أنت كنت بتقول لبيك يا بيت الله لا ما كنتش بتقول كده كنت تلبي الله صح فبتقول لبيك اللهم لبيك آه هنا ينكشف وتنكشف أعظم الأسرار التي كأنها تقول لك وتقول لكم قد وصلتم لمن لبيتم فقد انتهى دور تلبيتكم خلاص انت وصلت هنبدأ في جو جديد وأما وقد توقفت التلبية التي فيها معنى الإجابة بتقول يا رب يا رب يا رب يا رب أما وقد توقفت التلبية ففيها معنى تحقق الإجابة لأن من عادة كل ملبي ألا يسكت حتى يجاب فيسكت فالسكوت علامة أن الله قد أجابه لقد وصلت فاقطع لقد رأيت فاسمع لقد لاقيت فاخشع وتبدأ تقول له يا رب أنا العبد الذي حن وأن أنا العبد الذي حن وأن وتوجع حتى بلغ هذا البيت فماذا في هذا البيت أما يكفيك أن الله يقول وطهر بيتي شوف بقى تذكر كليم الله موسى لما دخل الوادي المقدس فكلمه الله فتقول له يا رب أنا في المكان الذي هو أبقى قدسية من الوادي المقدس وأنت ربي فماذا سأجني فتبدأ بقى تناجي الله تخش في جو تاني أنت عاوز إيه عاوز الجنة الجنة جنبك فين الجنة فين الجنة دي يقول النبي نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم أنت أصلا مش هتعرف تطوف إلا من أول نقطة يعني الطواف ده ليه نقطة انطلاق إيه هي نقطة الانطلاق الحجر الأسود تبيه الحجر الأسود ده لا لا ده حجر الأسود ده تقبيله طبعا مسنون بلا مزاحمة لكن الحجر الأسود ده ده فيه شغل عالي جدا نتكلم فيه دلوقتي إن شاء الله الواحد لما يجي يستحضره ويشوف قد ايه انك بدي بدات بيه ليه بدات بيه مش احنا قلنا ان هو من الجنه اه فهنك كانك بتقول لنفسك بقى خلاص انا من النهارده انا رايح للجنه تاني اعود الى موطني الاول انا راجع للموطن الاولاني بقى خلاص ولذلك بتطوف عكس عقارب الساعه وتخلي القبله وتخلي الكعبه شمالك ليه قريبه من قلبك وتخلي العالم كله على يمينك كأنك تقول طول ما الكعبة على شمالي قريبة من قلبي أقدر أسيطر على أي حاجة تانية بيميني هتشوف الحجر فتعيش الجنة وليس بياض الحجر هو بياض اللون فحسب لا بل هو بياض اللون وبياضه بالنور المتلألئ من نور الجنة لأن النبي قال إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت من ياقوت الجنة طمس الله نورهما يعني ربنا طفى النور ده أطفأ النور ده ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب الناس هتعمل إيه بالشمس إذا كانت دي الأحجار سبحان الله عشان كده في الجنة مش عاوزين شمس إذا كان حجر الجنة كده طب هنعمل إيه إحنا بالشمس بقى شمس اللي إحنا عاوزينها دي عاوز إيه وأنت بتطوف اللي انت لسه لسه هنتكلم في الطواف دلوقتي ربنا بس يرزقني اللي ان الوقت لا يداهمنا فانت استلمت الحجر اه ده علاقتك مش هنا وبس انك مش بتب... يعني بتوجه بوصله قلبك لكده لا ده كانك كمان مشهد وفاء بعهدك ده وفاء يا رب كانك بت... بتبايع بيمينك عهد وترفع ايدك اليمين كده وتقول بسم الله والله اكبر وتنطق بالتوحيد لتذكر القلب انك ليس لك علاقه بالحجر هذا الحجر هو إشارة لأمر آخر أنا مش دعوة بالحجر حتى في الحجر ده أذكر نفسي بالتوحيد ودايما تستحضر أنه أي شيء بدون بسم الله وبدون تكبير الله كل حاجة تضيع وتستحضر بقى أن علاقتك بالحجر دي علاقة مش هتنتهي يا جماعة ليست علاقتك بهذا الحجر منتهية عند هذا اللقاء أبدا أمال هتنتهي إمتى لا لا لا هو الحجر ده إيه ده بقول لك من الجنة فهيكمل معاك هيكمل معايا أنا؟ آه والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اه فانت علاقتك بالحجر ده وانت بترفع ايدك كده مش العلاقه العاديه خالص لا ده في معنى ايماني لازم يكون انت مستحضره ان هو هيجي يشهد عليك يوم القيامه يشهد لي عليك وعلاقتك بيه لا ده علاقه لازم تكون شريفه لازم تحبه لازم تحب الحجر الاسود ده ليه لان النبي بيقول لك ان في علاقه تطهير بينك وبينه ان مسح الحجر الركن اليماني يحطان الخطايا حطا وفي علاقة استشفاء بينك وبينه لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مس ذعاها إلا شفي عاوز ايه انت تاني بقى عاوز ايه من المكان ده تاني احنا لسه ما طفناش ده احنا لسه كده بنقول إيه؟ بسم الله هنرفع كده ايدينا كده ونقول يلا ها هنبدا اه المعاني دي كلها بتهجم على قلبك بتبقى انت خلاص بقى مسافر فوق لا حاسس بالزحمه ولا ان في حد بيزق ولا ان في حاجه مش عارف ايه ولا في مخنوق ولا الكلام ده كله انا مستمتع لان هذه الزحمه تذكرني بالزحمه على باب الجنه زحمه الفرح زحمه الانس زحمه الرحمه زحمه الموده زحمه السكينه تريد لقاء الملائكه اي موقع في الارض فيه من الملائكه كما في هذا المكان الكريم تريد انك تعانق الرحمه وتغمرك الرحمه ابن عباس يقول ان النبي قال صلى الله عليه وسلم ينزل على هذا البيت كل يوم وليله عشرين ومائه رحمه ستون للطائفين واربعون للمصلين وعشرون للناظرين هذا الحديث ضعفه الشيخ الالباني لكن مما إيه يقال في هذا لكن خلونا اتكلم بقى في ارتباط الملائكه نعدي الحديث دوت يعني ممكن حسنه المنذري نعدي هذا الحديث لكن الاعمق بقى فين في البيت المعمور فوق هذا البيت مباشره في ملائكه بتدخل البيت المعمور سبعون ألف ملك بيدخل كل يوم سبعين ألف ملك يخشوا آه لا يخرجون قصدي لا يدخلون مرة أخرى انتهى ما يخشوش تاني فبتستحضر انت بقى الملائكة وتستحضر هذا الأمر يقول الله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش الملائكة بتطوف صح؟ طيب وانت هتبدأ تتشبه بقى وتبدأ حضرتك تبدأ أيضا انت تطوف وانت بتطوف بقى كأنك ترى أمام عينيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى صحبه الكرام وهم بيطوفوا وهم قاعدين يطوفوا وهو في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم كأنك شايف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطوف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر وتشوف وهو بيطوف هل ترى أن الله يعطي هذه المكانة لمكان في هذه الدنيا ويوجه له الوجوه سوى لا يميزه بفضائل لا تعد ولا تحصى عشان كده يقول لك من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطية وكتب له بها حسنة بالله عليك هتلاقي فين تاني صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه عشان كده اللبيب اللي بيروح العمرة بيقول له يا رب أي تمكين لنا من تعويض غفلات الصلاة مثل هذا التعويض أي جبر لكسور, لكسور الصلاة والقصور فيها مثل هذا الجبران أي كفارة أي رفعة كرفعة هذه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل والنهار مفيش نهي في وقت الإيه فقاعد بقى تصلي أصليها لك يا رب كأنني أراك كأنني أراك في قيامها والقراءة وترى الله سبحانه وتعالى في كل شيء هنطوف حوالين البيت اللي ربنا قال طهر بيتي فيه هنطوف حوالين الكعبة اللي فيها إيه اللي في البيت اللي ربنا قال فيه كده وتبدأ تستحضر إنك برضه بيتقال لك وطهر بيتي زي ما قال اتقال لإبراهيم تحاول تشارك على قد ما تقدر تحاول كده وتقول أنا سأزيل أي شيء يعكر هذا البيت وأشارك إبراهيم الخليل وتبدأ بقى تبص كده على الناس اللي قاعدة تطوف وتشوف سبحان الله مفيش فراغ بين طائف وطائف يكاد يكون الفراغ معدوم خاصة في أيام الحج فيش خالص لا تزال الجموع في طوف في طواف دائم واحد زي الشخص الواحد لكن كل شخص منهم ليه عالم في داخله سعيهم شتى فما أعظمك ربنا سبحانه وتعالى كل هؤلاء يدعون الله في هذه اللحظة وفي كل لحظة وبهذه الاستمرارية وبهذا التنوع ما أعظمك حتى أثرت عظمتك كل هذه القلوب شوف بقى سبحان الله أي عظمة أن تأثر القلوب دي كلها أن كله يدعي عم تشوف الناس ديت وتشوف جارك اللي بيطوف الطائف اللصيق ده وقاعد يدعي ربنا فأنت قاعد كده قاعد عمال تتخيل كده وتقول سبحان الله هل خطر ليك مرة وأنت بتطوف إن أحد من هؤلاء سيشغل الله عنك وهو بيدعي ربنا يجي لك الشعور ده هل يجي لك شعور ان هؤلاء سيشغلونه عنك حاشاه بل بالعكس هذه الجموع تهيجك للدعاء للالحاح للتعظيم للتقرب للعروج اكثر فاكثر فاكثر ده اللي بيستقر في قلبك في الاوقات دي وتبدا بقى تدعي تقول لا اذا كان هم بياخدوا كده فانا هاخد برضه وتبدا تقول يا رب انا مثل الذي بجواري مثل كل هؤلاء الطائفين عصيناك ورايتنا ونحن اليوم ناتيك فلم تنتقم منا ولو عذبتنا لاستحققنا ذلك بذنوبنا كل واحد بقى يعيش بقى ويقول لم تعذبنا يوم ان كنا بعداء فكيف تعذبنا ونحن الان في صحن بيتك يا جماعه في واحد عم بيغلط في حد ممكن يعتذر له صح وفي واحد عم بتغلط فيه فبتبعت له رساله تعتذر له وفي واحد تقول لا ما ينفعش لازم اروح لغايه عنده ولله المثل الاعلى في ناس بتتوب وهي هنا وفي واحد يقول لك لا لا لا لازم اروح له لازم اروح البيت مش هينفع عشان كده اسمهم ايه وفد الله فبتقول له يا رب لم تعذبنا يوم ان كنا بعداء فكيف تعذبنا ونحن الان في صحن بيتك يا رب نحن ما وصلنا هنا الا بايصالك ايانا انت الاول والآخر وأنت الظاهر والباطن لو استغفروك حين كانوا لغفرت لهم لكنه فضلك وحدك وأنت ربنا تحب وتثيب على كل خطوة لنا وعلى كل حركة على كل كلمة على كل نصب كل تعب فلك الحمد عشان كده أيها العبد لا تستعظم اليوم ذنبا تتذكره وانظر إلى إجابة من رآك يوم عصيته يوم عصيته الموضوع ده مهم جدا يا جماعة أنك تنظر إلى إجابة من رآك يوم عصيته يا أجهل الجاهلين بالله ما أعظم جهلهم إذ يقولون إن الطواف بالبيت يعني مجرد إن هو صورة وخلاص سبحان الله ليس فيه هذه المتعة ربنا يلطف بينا وبيهم وتقف عند الحجر وبتعلن بالتوحيد وتقول له بسم الله الله أكبر يا بتذكر نفسك بالتوحيد وتذكر نفسك بقى وتشوف بقى تتذكر إبراهيم وهو بيقول وارزق أهله يا بيت من أهله هنيئا لك تلاقي المغرب بيأذل كده بقى وانت قاعد تفطر وتستحضر كده وتبادر إلى عقلك أنا بقيت من أهل إبراهيم اللي دعا ليا آه يا عم هنيئا ليك هنيئا ليك وتستحضر بقى ذهب الداعي وبقي الرزاق وارزق أهله مين اللي دعا إبراهيم راح فين خلاص لكن وانت هناك وانت بتشرب مية زمزم ولا بتاكل بتقولي الحمد لله أنا إجابة دعوة الخليل لأن الخليل قال تهوي فأنا جيت أهو لأن هو قال والرب جل وعلا استجاب فالإنسان عما يستحضر المعاني ديت لا بيجي ياخد قرارات بقى في العشر عشان كده قلنا ان العشر ديت عشر القرارات هنبدا بقى تطوف والقبلة على يسارك وتستحضر بقى قرب الكعبة منك يا قريبة قوي منك لأنك لو بتطوف بيمينك تكون بعيدة شوية عن قلبك لكن لو أنت بتطوف والكعبة على يسارك الكعبة بتقول لك أنا قريبة قريبة جدا من قلبك وتبدأ بقى تبص عليها كده وتشوف إبراهيم وإسماعيل اللي رفعوا البناء وإذ يرفع إبراهيم يا فعل مضارع يفيد الاستمرار كأنك شايفه وهو بيرفع مش كأنك ده أنت لسه هتصلي ركعتين خلف المقام خلف الحجر اللي وقف عليه ليه؟ لماذا خلد الله هذا التعب والمجهود؟ عشان تعرف قد إيه الله سبحانه وتعالى شكور وتبدأ بقى في البداية في البداية أول ما تيجي تبدأ في حاجة اسمها الإيه؟ الرمل الهرولة الإنسان يجري كده بالراحة شوية أول ما يبدأ أول ثلاث أشواط بياخدهم بسرعة كده شوية لكن الأول الرجل بيحط الإيه الرداء تحت الإبط الأيمن كده الإنسان إذا أراد أن يعالج أمرا فيتهيأ له يضع الإيه الرداء تحت إبطه ويجري صح؟ كذلك كأنك بيقول لك يلا استعد انت داخل في حتة عالية جدا فيجي بقى الرجال يعملوا الإطباع وبعدين يجي يتحركوا شوية يجروا شوية الرمل الهرولة دي بتشبه كأنها تدريب عسكري يا الله أكبر مشهد بتستحضر مشابهة الملائكة في البيت المعمور والتناسق العجيب مع الكون الجبار ده مشهد فلما أسلمه الانقياد حتى لو أنا مش فاهم مش فاهم ليه أنا بعمل هنا وإنقاد منقاد لله سبحانه وتعالى بتقول له يا رب أنا متشبه بإبراهيم قلت له اذبح ابنك بيذبح سبحان الله مشهد القوة في الخدمة مشهد الرمل ده اللي هو الجري ده في البداية أول ثلاث أشواط إما الجري ده يكون فرارا أو لحاقا تفر من شيء أو تريد اللحاق بشيء يا سلام عاوز تجري تلحق حاجة مشتاق شوق وحنين وانت بتطوف كده تحس بقول القائل أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وتبدأ تطوف وتستحضر حسنة الدنيا والآخرة وبتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود يا سلام كأنك وانت بتطوف تبقى عارف كويس جدا إنك محتاج حسنة الدنيا ومحتاج حسنة الآخرة ومهمة جدا حسنة الدنيا زي ما حسنة الآخرة مهمة جدا عشان الوقت نسرع شوية ونعدي الطواف وندخل في المقام ندخل على المقام ماذا في المقام المقام هو ال... تبدأ تصلي ركعتين يستحب انك تصلي الركعتين دول فين يستحب انك لما تيجي تصلي الركعتين دول تصلي الركعتين دول خلف مقام إبراهيم خلف مقام إبراهيم نعم سبحان الله رغم ان المقام احنا اصلا بنصلي الطبيعي في الكعبة لما نيجي نصلي خلف الكعبة احنا بنصلي في أي مكان صح؟ هتفرق بقى إن احنا نصلي فين؟ احنا بنصلي الطبيعي في أي مكان. آه النهاردة هتصلي برضه تجاه الكعبة لكن بتتحرى أن يكون بينك وبين الكعبة المقام. لا يبقى ده بقى أكيد في سر في الموضوع. في حاجة جديدة دخلت. ليه اشمعنى المقام ده عشان ربنا سبحانه وتعالى ذكره وربنا امرنا ان احنا نعمل كده وربنا امرنا ان احنا ناخد بهذا الامر ولابد اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يا سلام تيجي بقى تستحضر كده وتشوف وانت بتاخد من مقام ابراهيم وتستحضر سيدنا ابراهيم لا بقى تلاقي نفسك كده خلاص انت تهت وانت في الطواف وتقول ايه ده فسيدنا ابراهيم في المقام ده تستحضر قول الله سبحانه وتعالى لا يضيع اهله ربنا ما بيضيعش اهله ايه الدليل اللي ربنا ما بيضيعش اهله الدليل اللي انت ايه اللي انت فيه دلوقتي الدليل اللي انت فيه سيدنا ابراهيم ما ضاعش بل الله لا يضيع الاثر انت شايف الاثر دلوقتي شوف سيدنا ابراهيم تعب والعرق الذي تصبب عليه وهو يرفع العمل رفع الله له الذكر لأنه رفع الله سبحانه وتعالى فرفعه الله سبحانه وتعالى فده المقام فاتني اللي أنا وأنا بتكلم أتكلم على الإيه؟ على الملتزم اللي هو ما بين الحجر وبين البيت وتشوفوا كده اللي منكم بقى يرزق الحتة دي الالتصاق به بقى طلب الحب والشوق بتحضن الكعبة سبحان الله عامل زي المذنب اللي بيتعلق واحد أخطأ في حق حد فمتعلق بثيابه بثياب من أذنب في حقه بترفع إيدك وتضع قلبك قلبك ده بيكون احنا اتفقنا ان الكعبة مغناطيس قلوب الناس قلوب المؤمنين فبتطلع قلبك وتسيبه وتقول له يا رب لا أريده معي أتركه ها هنا ابن عباس يقول والله ما دعوت الله عنده قط إلا أجابني عشان كده كان الصحابة بيلزق بيلزق صدره ووجهه بالملتزم الملتزم يسيبه كده سبحان الله وهندخل على ايه بعد كده هندخل على شيء نختم به هذا اللقاء ثم نتكلم عن باقي أسرار الحج اللقاء القادم ثم عرفة بإذن الله وهو ماء الهدية هندخل على ماء الهدية على إكسير الحياة على إرواء العطش العطشان بس أما تيجي تشرب بقى زمزم بتستحضر إيه مع زمزم بستحضر إيه مع زمزم هو أنا هنسى إيه مع زمزم عشان أستحضر وانت مع زمزم بتروي عطش السنين يا زمزم ده يا جماعة السفينة اللي هي في طوفان اللي بتنجيك في الطوفان يا ترى هتستحضر ايه ولا ايه ولا ايه مع زمزم انتم ملاحظين ان احنا بنشرب زمزم دي امتى المفترض زمزم جت لهاجر بعد السعي أليس كذلك؟ لكن يسن انك بتشربها بعد ما بتصلي في المقام وتبدا رايح تسعى تروح شاربها تشرب قبل السعي لكن هي زمزم جت لها قبل السعي طيب ليه قال لك اه كان الله وكان هذا الامر شرع حتى تتشرب القصه كلها قبل ان تسعى عشان تستحضر ايها الساعي القصه كامله قبل بدء السعي حتى تتشربها فإذا سعيت عرفت معنى السعي تبقى عارف يعني سعي فعشان كده يا جماعة زمزم قبل ما بتشربها بتتشرب القصة القصة الأولى فتبدأ بقى تاخدها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا كل حاجة كل حاجة يذكرها بصوتها وهي بتقول صه صه بحركتها وهي بتقول لها زم زم والآهات بتاعتها يذكر كل حاجة فيها صلى الله عليه وسلم كأن النبي يتغزل فيها عشان كده كان أحدهم يقول سبحانك ربي ما أكرمك صبي وامرأة احتاج الماء فلم تتركهما ثم يبدأ يقول إيه فيتوسف يقول فكيف تترك خير أمة وأبناءها العطاش في صحراء الدنيا التي امتلأت جورا وظلما سبحان الله يا ترى ما الذي سيقدمه الله لوفده من ماء بعد دخول بيته يا ترى هيقدم لهم ايه خير ماء على وجه الارض ماء زمزم كما قال ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويصححه وحسنه الالباني الضيف عما بيجي لك بيحتاج ايه بيحتاج تشرب بس ولا محتاج اكل طبعا بيحتاج طعام صح اه لكن زمزم تكفي إنها مباركة إنها طعام طعم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعت بين الاثنين سبحانك ربي ما أكرمك لا ومش كمان كده وبس لا ده زاد على الطعام والشراب في هذا الماء زاد لنا الدواء يقول النبي الطعام طعم وشفاء سقم الله أكبر شوف فتح الله سبحانه وتعالى لنا الأماني بشربة هذا الماء عشان كده إيه ماء زمزم لما شرب له عشان كده مشهد نيات زمزم ايه نياتك الكل بيتبرك صح والكل بيتمنى ان يتبرك بس باثار ما انزل الله بها من سلطان لكن النهارده انت بتتبرك بايه بقى وانت بتتبرك بزمزم لا ده انت بتتبرك بماء مبارك بركه جبريل وانت تشرب زمزم تشعر انك تتشرب وتسري في اعماقك ليه جبريل إيه علاقته بالموضوع إيه علاقته بالموضوع أليست زمزم هزمة ج- من جبريل ما هدية يا جماعة خبطة من جبريل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى ده انك تستحضره كويس جدا وهل ي- يمل يمل الانسان يمل الانسان من شرب ماء من بركة جبريل ولذلك هذا الماء اختاره الله أن يطهر به قلب رسوله فأن لي بشيء يجري على قلبي أنفع وأحسن مما اخترته يا رب مطهرا لأطهر قلب وهو قلب محمد لما أعري به يقول أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح فشرح عن صدري فشرح الله عن صدري يعني ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت ياه ما تغسلش بماء الكوثر لا بماء زمزم عشان كده تطهير القلب الشريف فالنبي طهر الله قلبه به عشان كده يا جماعة ده ماء ماء الغوث إن كان عندك غوث لما هاجر قالت له كده فلا يكفيك تشريفا من الله سبحانه وتعالى أن أعطاك هذا الأمر اللي بيشيل كل العطش عطش اللي, اللي, اللي سبحان الله تتصور هاجر ما الذي أزاله زمزم عطش فقدان الماء وعطش الجري الشديد بين الصفا والمروة وعطش اللهاس النفسي على الولد كل ده أزالته زمزم تتصور بعدها بعد ما بتشرب الكلام ده كله انك هتضيع لا لا تخاف الضيعة لا تخاف الضيعة أي غراس زمزم تغرسه فيك وأنت تشرب فالماء الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لغسل قلب حبيبك من دون المياه كلها وكان قادر ولا يزال على كل شيء قدير أن يغسله بالكوثر أو عيون الجنة لكن زمزم وكفى عشان كده تبدأ تقول لأشربنه وقلبي معك كأني أراك في عليائك تراني وأنا أتعبدك حين أشربه تراه يسري في بدني في روحي تتشربه روحي قبل بدني قلبي يتشربه قبل قالبي كل أمل فيك يا حي يا قيوم أن تسري في من بركة جبريل من كل شيء في فيزكو ويعلو قلبي وتعلو روحي زمزم ماء الغوث ماء الهدية ماء المكافأة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله وإياكم عرفتوا يعني عرفتوا ليه الناس بتدفع فلوس وبتعيط لما بتحرم من الحج عرفتوا ليه الناس بتبيع اللي قدامها واللي وراها عشان تحج عرفتوا اللي فيه ناس ممكن تظل بالخمستاشر سنة تعين وتجيب والكلام ده سبحان الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرزقنا وإياكم الحج والعمرة كل عام وأسأله لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم